قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخواني في الله وإحنا في آخر ليلة من ليالي رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى بنبدأ في آخر مرحلة من مراحل اقبلني يا رب في آخر مرحلة من مراحل خطوات التوبة السليمة الصحيحة الصادقة الحقيقية بإذن الله بنبدأ في مرحلة إنسان جديد إنسان جديد يعني إيه إنسان جديد يعني يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بانفسهم ربنا ما قالش حتى يسيبوا او حتى يبطلوا او حتى يتركوا المعاصي لا حتى يغيروا يعني ايه يغيروا يعني بالليل كان في سهرات لا بالليل يبقى قيام ليل يعني بالنهار كان شهوات لا بالنهار يبقى صيام يعني كان بيبص للحرام لا ينظر في القرآن يعني كان بيسمع اغاني لا يسمع قرآن يبقى تغيير شامل في الحياة ساعتها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لغايه ما يغيروا لغايه ما يتغيروا تغيير حقيقي عشان كده المرحله بتاعه الليله باذن الله سبحانه وتعالى مرحله انسان جديد قلب جديد اخلاق جديده همه جديده طموحات جديده اهداف جديده حياه جديده سلوكيات جديده انسان جديد مع الله انسان جديد مع المخلوق ومع الناس انسان جديد مع نفسك ومع نفسك انسان جديد اول حاجه لازم تبقى جديد فيها على مدى الحلقتين بتوع الليلة ان شاء الله هنتكلم انسان جديد في اول حاجة لازم تبقى جديد فيها جديد في صحبتك جديد في الناس اللي انت بتتعامل معاهم جديد في اصدقائك في اقرب واحدة ليك في الدنيا في اقرب واحد ليك في الدنيا جديد انسان جديد في كل حاجة يا جماعة من اخطر المشاهد بتاعت يوم القيامة المشاهد اللي هتحصل بسبب الصحبة بسبب الاصحاب يوم القيامة هتشوف مشاهد غريبة جدا من ضمنها واحد ماسك ايديه وقاعد يعض فيها كانه عايز ينتقم من نفسه كانه ما عادش يلاقي حاجة يعني يطلع غله فيها فبيطلع غله على نفسه هو على جسمه هو ماسك ايديه الاتنين وقاعد يعض في جسمه ويعض في ايديه ده ده مشهد جنون ده بسبب ايه ويوم طول الخمسين الف سنة طول يوم القيامة طول يوم القيامة ليه لانه بسبب سوء الصحبة هيجني ثمار سيئة طول يوم القيامة هيجني ثمار سيئة على الصراط وعلى الميزان وفي الارض على الله وعلى القنطرة وفي ارض المحشر طول يوم القيامة هيجني بسبب سوء الصحبة ويوم يعض الظالم يعض ضمير مضارع هيفضل يعض على ايده يوم يعض الظالم اتحول لظالم لنفسه ولدينه بسبب صاحب سوء واحد ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني قاعد يندب على نفسه يا ريتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلي ليتني لم اتخذ فلانا فلانا خليلا وبيقول فلانا يعني واحد بعينه فلان الفلاني هو اللي ضيعني تخيل واحد واقف في ارض المحشر بيندم وبيقول فلان الفلاني فلان الفلاني ده مين ده كان صاحبي ده كان انتيمي ده كانت صاحبتي ده كانت اقرب واحده ليا ده كان جاري ده كان قريبي ده كان ده كان صاحبي اللي انا عايش معاه طول العمر يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا فلان الفلاني بالاسم امال بقى اللي له 1000 فلان يعمل ايه ده ده صاحب سوق واحد ضيعه وخلاه يتجنن يوم الايه القيامة وقعد يعض على ايده والعياذ بالله لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني انا كنت ملتزم هو اللي نكسني انا كنت ناوي ابقى كويس هو اللي ضيعني انا كنت ناوي ابقى كويسه هي اللي دمرتني وهي اللي ضيعتني اول واحد شرب كل واحد مخدرات من غير صاحبه اول واحد خلى اي حد يقع في الزنا والفاحشه من غير صاحبه اللي عرف الشباب المواقع القذره من غير اصحابهم اللي جرأ البنات على اللبس اللي بيلبسوه دلوقتي من غير صحبتهم اللي اصحاب يا جماعه لما تبدا تسيب اصحابك القدام هتكتشف انك انت انك كنت مضحوك عليك ده كان مصاحبينه يا اما مصاحبينك عشان فلوسك يا اما مصاحبينك عشان العربيه بتاعتك وبيتنقلوا ويروحوا يجوا بسهوله يا اما مصاحبينك عشان الشقه اللي والدك مديها لك لوحدك ومعاك مفتاحها يا اما مصاحبينك عشان وسامتك فانت قادر تتعرف على بنات وهم بيتعرفوا بالتالي بم- بعلاقتهم بيك يا اما مصاحبينك لانك بتعمل جو في السهرات وال- والشله والطلعات والرحلات يا اما مصاحبينك لانك انت لازم يا اما مصاحبينك لان ابوك مركزه كبير فهم بيستفيدوا من ان هم ماشيين محميين مثلا باسباب الدنيا مصاحبينك لسبب يا اما ان مش هينفع فساد من غير لمه ومن غير جمع وانت واحد بتزود اللمه وبتزود الجمع مصاحبينك اللي مفيش خير فيه ربنا فيه خير ليك اللي بيعمل كل المعاصي دي في حق ربنا انت معاك تتوقع هيبقى ايه انت مش متخيل صاحبك ده يوم القيامه انت هتندم بسببه قد ايه لا تتخيل صحبه السوء هتندمي بسببها قد ايه يوم ان تلقي الله سبحانه وتعالى مشهد تاني يوم القيامه مشهد غريب جدا والناس بتعدي من على الصراط بتعدي عايزه توصل للجنه وهي بتعدي من على جهنم يلاقوا واحد رجله في جهنم وباقي جسمه بره لان هو اللي بيعذب في جهنم منه بس رجليه ودماغه بتغلي غليان دماغه باين وظاهر ده مين ده ابو طالب ابو طالب اللي مات كافر بسبب صاحبه ما صاحبه موته كافر ابو جهل موته كافر ابو جهل فتنه عند موته وخلاه يموت كافر وما يقولش لا اله الا الله ده ده على سطح جهنم دماغه بتغلي امال اللي في قاع جهنم بسبب صحبة السوء هو ممكن واحد يبقى يوصل لقاع جهنم بسبب صحبة السوء عقبة بن ابي معيط والوليد بن المغيرة اللي ربنا نزل فيهم قرآن قرآن سنسمه على الخرطوم يتمسخ والعياذ بالله خنزير ويكوى على انفه والعياذ بالله دول مين دول ودول ليه وضاقوا ليه عقبة بن ابي معيط كان هيسلم ابو جهل راح بعت له مبخره مبخره بتاعت بخور بعطور يعني زي العطور النسائيه قال له فليه انت بعت لي المبخره دي ليه قال له لا خلاص اصل انت ما انتش راجل انت لست برجل انت امراه فانا بعت لك مباخر زي النساء تتعطر بيها بقى وتقعد في بيتك زي النساء قال له ليه قال له انت لو راجل ما كنتش تتبع محمد ولا تفكر في طريق محمد بل تذهب اليه وتشتمه امام الناس وفعلا راح وعمل كده والعياذ بالله وانقلب من واحد كان يسلم لواحد في قاع جهنم الوليد بن المغيرة لما جه يسلم ابو جهل راح له قال له ما اتبعت محمد الا لكي ينفق عليك اه ده انت فلوسك بدات تقل وعايز بس يا جماعه ياما اصحاب ضيعوا اصحابهم ياما ياما آه يعني شاب من الشباب من كتر ما اصحابه اتريقوا على علامه الصلاه اللي ظهرت في وشه ده بيصلي بس مش اكتر بقى يجيب الموس ويشيلها بالموس عشان ما حدش يتريق عليه اعرف شاب من الشباب كان عندنا والتزم وساب المخدرات وكان يقعد جلسه الضحى ويروح بالمصحف فجاه لقيته انتكس ورجع يشرب مخدرات تاني ومش يعني الواحد مش فاهم السبب ايه علمت بعد كده ان اصحابه اللي كان بيشرب معاهم اتراهنوا اتراهنوا مع بعض على انهم هيشربوه مخدرات تاني عايزين ايه هم مش عايزين حد يبقى كويس هم عايزين يتدمر زي ما هم اتدمروا عايزينه يضيع زي ما هم ضاعوا مش عايزينه يبقى كويس ابدا زي مجموعه شباب ماشيين اتفرجوا على حاجات مش كويسه عايزين اللي معاهم يبقى كده والا ما يعرفوش يمشوا معاه ما يقدروش المكالمه اللي جات لنا في افتح لي قلبك من يعني اسبوعين ثلاثه كده الشاب اللي كان بيشرب مخدرات مع اصحابه وبيقول واحد صاحبهم مات وهم قاعدين وجروا وسابوه وجروا وسابوه شاب تاني كان بيشرب مخدرات مع اصحابه في العربيه ومات في جرعه زايده رموه على الطريق وجروا ورجعوا بلدهم تاني ولا كأن في شيء شاب تالت وكان هو صاحب العربيه وطلعوا الاسماعيليه يجيبوا مخدرات وهم راجعين وهو بيشرب في الطريق مات مات رموه في العربيه بتاعته ونزلوا ركبوا مواصلات ورجعوا بلدهم تاني وسابوه ميت يعني حتى مش ينقلوه مستشفى لان ممكن يكون في حاله حرجه ممكن ينقذ لا رموه خلاص انت لا تتخيل صحبة السوء دي يعني ايه ده دي صحبة السوء في الدنيا امال في الاخرة بقى مشاهد الاخرة رهيبة في صحبة السوء تلاقي يا جماعة ناس واقفين يوم القيامة وقاعدين يصرخوا الم نكن معكم الم نكن معكم دول مين دول دول مين قال تعالى ويوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم النور بينور على الناحيتين على ايمانهم ليه لانهم بينوروا البعض في الاخره زي ما كانوا بينوروا البعض في الدنيا دول اللي صبروا على الصحبه الصالحه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه اصبر على الصحبه دي ماشيين منورين لبعض ي- ماشيين بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم كلكم يا اللي صبرتوا على الصحبه الصالحه داخلين الجنه بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار تخيل بقى يوم يقول في ناس تانية بقى ما صبرتش على الصحبة دي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور اتفاصل ما بين الاثنين دول كانوا صحبة صالحة ودول صحبة سوء ما يبقوش مع بعض يوم القيامة تخيل وهم بقى ينادونهم ينادونهم واقفين يصرخوا فيهم من وراء ذلك السور الم نكن معكم احنا مش كنا معاكم احنا مش كنا ليله 27 في رمضان معاكم احنا مش كنا في رمضان معاكم وكنا بنصلي تراويح في مسجد واحد قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم انتم اللي بعد كده سبتوا الصحبه الصالحه وسبتي الصحبه الصالحه ورجعتوا تاني لصحبه السوء فضيعتكم فدول ما يبقوش مع دول فتخيل اللي تخلى عن الصحبه الصالحه الصحبه الصالحه لو سبتها في الدنيا هتسيبك في الاخره هتسيبك في الاخره عليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه ياكل هتتاكل لو سبت الصحبه الصالحه هتتاكلي الشيطان هياكلك الشيطان هيضيعك لو سبت الصحبة الصالحة من المشاهد الغريبة جدا يوم القيامة بسبب الصحبة مشهد ناس قاعدة تقطع في بعض ماسكة في بعض خناقة رهيبة يوم القيامة بيقطعوا في بعض ضرب موت في بعض ويوم نحشرهم جميعا يتحشروا مع بعض نجمعهم مع بعض ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم مكانكم يعني ايه لما البوليس يجي على قهوه فيها خناقه الضابط يقول مكانك انت وهو لان هم داخلين في بعض مكانكم كل واحد يفصل القوات عن التاني ما حدش يضرب في التاني مكانكم انتم وشركاؤكم كل اللي كانوا شركاء في الجرائم شركاء في المعاصي شركاء في جرائم معصيه الله سبحانه وتعالى لان معصيه الله دي جريمه بس في الدنيا انتهاك القانون القانون المدني ده هو اللي بيعد جريمة في الاخره المعصية هي اللي تعد جريمة مكانكم انتم وشركائكم كل اللي اشتركوا في الجرائم بتاعه المعصية فزيلنا بينهم فضينا الاشتباك ما بينهم تخيل يوم القيامه مشهد واحد ماشي وبيقول لواحد مش هسيبك مش هسيبك حتى لو دخلت جهنم ده مين ده الاخلاء الاخلاء يعني اللي كانوا متخللين حياة بعض يعني الاناتيم كل واحد وصديقه كل واحد وانتيمه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو عدو يعني ما حدش هيسيب التاني حتى في جهنم ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين يخلوهم تحت رجليهم في جهنم من كتر رغبتهم في تعذيبهم والعياذ بالله دول اللي كانوا في الدنيا اناتيم واصدقاء مع بعض اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب كبير الشله والشله واللي اقترح عليهم يطلعوا الطلعه ديت واللي رتب لهم الساره ديت يتبرأوا من بعض امام الله سبحانه وتعالى كل ده بسبب الصحبه من المشاهد الغريبه جدا يوم القيامه مشهد اتنين مربوطين في سلسله واحده وبيترموا زي كيس القمامه في جهنم دول مين ده دول مين دول مين دول ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهد لوحده لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد تخيل بقى شوف المنظر قال قرينه ربنا ما أطغيته قرينه هنا في بعض التفاسير يعني صاحب السوء بتاعه يعني صاحب السوء اللي ضيعه ودمره يعني دي رفقة السوء قدام ربنا ساعة العرض قال قرينه ربنا ما أطغيته مش أنا السبب في الفساد اللي هو كان فيه هو اللي كان فاسد ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وهما الاثنين واقفين اللي كانوا بيعصوا مع بعض الشله اللي كانت بتعصي مع بعض الاثنين اللي اناتيم كانوا مع بعض اقرب ناس لبعض ربنا يكلم النار امامهم يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد تخيل بقى هم واقفين ويسمعوا جهنم وهي بتقول هل من مزيد هم اول مزيد هيترمى فيها والعياذ بالله كل ده بسبب الصحبة السوء صحبة السوء يا جماعة صحبة السوء دي شؤم في الحياة شؤم عارفين افلام الرعب عارفين الوحوش بتاعت افلام الرعب صاحب السوء ده يوم القيامة هتكتشف انه كان اخطر من التعبان التعبان هيموتك ويضيع لك دنيتك العقرب هيضيع لك دنيتك انما صاحب السوء هيضيع لك دينك هيضيع لك اخرتك عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام شبه صاحب السوء تشبيه رهيب المثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل كحامل المسك ونافخ الكير الجليس الصالح خدوا بالكم يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول الجليس السوء الجليس ده مش انتيمك مش اقرب واحد ليك امال ده ايه في حديث تاني المرء على دين ايه خليله الخليل ده اللي هو حياتكم تخللت بعض اللي دخلته في دم بعض اللي هو انتيمك امال ممكن تقابل واحد بيعصي ربنا مع شباب تقول له صحبه السوء يقول لك دول مش اصحابي ده انا ماشي معاهم بس او ماشي معاهم بس دي اللي هو الجليس جليس السوء امال صديق عمره صديق فاسد ده, ده بقى المرء على دين خليله على دين خليله فلينظر احدكم من يخالط طب الرسول عليه السلام اقل حاجه شبهها اللي هو جليس السوء جليس السوء شبهه ايه نافخ الكير يعني نافخ الكير اللي ماسك النار بتاعه تدويب الحديد وبيصهر الحديد بالنار دي يعني مش نار تحرق البشر ده نار بتفلق الحديد ما بالك النار دي تعمل ايه في البني ادم بقى نافخ الكير ان لم يصبك سواده اصابك من دخانه لو ما هببلكش شكلك بالهباب بتاعه هيخلي هيخلي الدخان بتاعه هيخنق هيخنقك وفي روايه ثانيه صحيحه برضه كجليس السوء كنافخ الكير كنافخ الكير الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان لم تحرق ناره ثيابك أصا... وجدت ريحا خبيثة وجدت يعني ريح فظيعة لو حتى هدومك ما اتحرقتش تخيلوا يا اخواني الرسول صلى الله عليه وسلم يشبهه بنافخ الكير اللي ماسك نار بيصهر بيها الحديد النار دي تعمل ايه في البني ادمين تعمل ايه في الانسان انما صحبه الصحبه الصالحه ربنا يقول والله يحب المحسنين يحب المتقين مش يحب المحسن مش يحب المتقي ليه لان عمرك ما تقدر تبقى متقي لو وسط المتقين عمرك ما تقدر تبقى محسنه لو وسط المحسنين مش هتقدر تجيب طاعه الا وسط اهل الطاعه بتاعتها واركعي مع الراكعين لانك مش هتقدري تركعي غير مع مش هتقدر تثبت على طاعه غير وانت وسط اهلها عشان كده من المشاهد الرهيبه يوم القيامه القيامة وانت معدي من على الصراط ان شاء الله باذن الله معدي وبتجري بسرعه على الجنه الجنه بعد الصراط وبتجري على القنطره لان القنطره دي بتاخد حقوقك من كل واحد اختبك او ظلمك فيها عشان تاخد حقوقك تلاقي ناس لا بتجري على الجنه ولا بتجري على القنطره تاخد حقوقها امال بتعمل ايه واقفه بعد الصراط بتصرخ وبتقول اخويا يا رب اخويا يا رب ده مين ده مين ده اللي ساب الجنه واخوه مين وبينادي ليه اخويا يا رب الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول فلهم اشد مناشده لله في اخوانهم بيناشدوا ربنا في اخوانهم من مناشداتكم اي لله في استقصاء الحق في الدنيا يعني ايه المشهد ده ايه مشهد ان احنا كنا خمسه مع بعض اصحاب صحبه صالحه في الدنيا ولكن في بعضنا كان بيقع في معاصي كان بيقع في مشاكل يعني لما جينا نعدي من على الصراط الخمسة ثلاثة منهم اللي عرفوا يعدوا واثنين وقعوا في النار ولكن كانوا صحبة مع بعض بيعينوا بعض في الدنيا في الطاعة ولكن لسبب ما في حد وقع منهم في النار فالباقيين لما يعدوا يلاقوا نفسهم نقصهم فلان فين فلان ما عداش يبقى واقع في النار هيروح فين بدل ما ينشغلوا يناشدوا الله في اخوانهم ان ربنا يخرج اخوانهم عارفين دول ربنا يعمل لهم ايه يحرم اجسادهم على النار ويدخلهم جهنم ياخدوا اخوانهم ويطلعوا ده حديث في البخاري ومسلم يا جماعه في البخاري ومسلم يعني ايه يعني الصحبه الصالحه ديت صح اخوك اخوك الصالح ده انت قاعد دلوقتي وهو الوقت نازل المسجد بدري بيدعي لك بيدعي لك ان ربنا يهديك سبحان الله الصحبه الصالحه جميله جميله في الدنيا صاحب الصالح ده مين اللي هيصلي عليه لما تشوف جنازة شاب من الشباب اللي بيموت فجأة على معصية الله تشوف واحدة واقفة على الجنازة بره المسجد قاعدة تعيط والحر سيح المكياج بتاعها واصحابه واقفين بره يشربوا سجاير وسلاسل وموبايلات باغاني ما بيدخلوش يصلوا ما بيصلوش ما بيصلوش الله اعلم احوالهم ايه ما بيصلوش يعني حتى ساعه موته ما صلوش عليه انما الصحبه الصالحه يصلوا عليك ويدعوا لك ربنا وبعد ما الواحد يموت ب 20 سنه يفضلوا يدعوا له ربنا بالمغفره وبالرحمه ويوم القيامه لو واحد وقع في النار يقفوا على الصراط يقولوا اخونا يا رب اخونا يا رب لحد ما ربنا يطلعه من النار ويدخله مع بعض الجنة وداخل الجنة لما يلاقوك في مقام اقل يشفعوا لك ان ربنا يرفعك للمقامات العليا ربنا او صاحب السوء اختار حد من الاثنين ربنا او صاحب السوء عشان كده من المشاهد الرهيبة يوم القيامة تلاقي ناس واقفة كل الناس تسأل ماذا تريدون كله يقول نريد أن تسقينا نريد أن تسقينا نريد أن تسقينا فلما يروحوا للمؤمنين ماذا تريدون يقولون أي يقولون أي رب وجهك عايزين نرى وجه الله يا جماعة ده انتم بقالكم 40000 سنة في الحر والعطش عايزين ايه عايزين ننظر لوجه الله ليه في شوف الكلمة تركنا الناس الحديث ده في البخاري ومسلم تركنا الناس وفارقناهم في الدنيا احوج ما كنا اليهم يعني يا رب ده احنا عشان نشوفك النهارده سيبنا الناس كلها سيبنا كل واحد كان هيعطلنا عنك عشان النهارده نشوفك يا رب ربنا او الصحبه السوء اختار حد من الاثنين عشان كده يا جماعه واحنا بنتكلم عن انسان جديد اول حاجه هتخليك انسان جديد انك تعرف ناس جديده تعرف ناس جديده احنا بنتكلم امتى بنتكلم في اخر ليله من ليالي رمضان اخر ليله يعني اخر يوم هتصلي في تراويح اخر يوم هتلاقي في ناس معتكفه في المساجد ممكن تتعرف عليهم وتمسك فيهم وتقول لهم ما تسيبونيش اخر يوم في رمضان والناس كلها فاضيه للعباده يا جماعه عشان كده اول حاجه لازم تتغير فيك اول حاجه عشان تبقى انسان جديد صحبه جديده اصحاب جداد هجيب الاصحاب منين هجيب الاصحاب منين يعني هجيبهم منين يعني انا عايز اتعرف على ناس بتلعب كوره اروح فين اروح الاستاد اروح فين يعني همشي في الشارع اقول يا جماعه حد بيلعب كوره ده اروح الاستاد يا جماعه اللي عايز يتعرف على ناس بتشرب خمره عشان يشرب خمره معاها هيروح الجامعه هيروح فين يعني هيروح خماره هيتعرف عليهم ويلاقيهم ويلاقي منهم يعني مع فارق المثل اللي عايز يتعرف على ناس صالحين هيروح فين هيروح المسجد هيروح دروس المساجد هيروح التراويح هيروح الاعتكاف هيروح الدروس الدينية اللي في المسجد هيروح صلوات الجماعة يحفظ قرآن في بيت ربنا ساعتها يتعرف هتروح معهد اعداد دعاء هتتعرف على الاخوات الملتزمات هي دي يا جماعه الطريقه اللي انت هتلاقي فيها صحبه رهيبه واحد عايز يتعرف على ناس على ناس سعوديين وهو مصري هيتعرف عليهم ازاي ماشي في مصر يا جماعه ماشي في جامعه الدول العربيه يا جماعه يا اخوانا في الشارع ده حد منكم سعودي يا ابني لا سافر السعوديه هتلاقي ملايين سعوديين اتعرف على اللي انت عايزه يا جماعه في ملايين ملتزمين ملايين ملايين ملتزمات ملايين الجوامع ما بتكفيش اصلا نصهم ما بتكفيش نصهم في التراويح وفي التهجد وفي الاعتكافات ملايين ممليانه انما انت عايش في واقع وهم في واقع روح لهم الواقع بتاعهم هتلاقي ملايين تتعرف على اللي انت عايز منهم تشوفي احسن صحبة منهم وتتعرفي عليها اول حاجة في انسان جديد صحبة جديدة تاني حاجة في انسان جديد قلب جديد بقى قلب جديد يا جماعة لازم تبقى بقلب جديد بعواطف جديدة مش قلبك انت كنت امبارح لما بتشوف بنت ماشية في الشارع عايز تكلمها النهاردة المفروض لما تشوفها تبقى مش قادر من الغثيان لان ده مشهد لمعصية الله ده ربنا بيعصى في الارض المفروض ان انت قلبك يتغير تماما طيب بمناسبة ان احنا في اخر ليلة من رمضان اخر ليلة يا جماعة عارفين يعني اخر ليلة اخر ليلة دي المفروض نتعامل معاها زي ليلة القدر اخر ليلة دي ليلة خطيرة جدا جدا ليه حديث وان كان في سندي كلام ان ربنا بيعطي بيعطك في اخر ليله من رمضان قدر ما اعطك طول الشهر كله يعني الليله ديت نعملها زي ليله القدر بل في حديث تاني صحيح بقى صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليله القدر في اخر ليله من رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى اوعى تنام لغايه اخر الليله اوعى تنام لغايه نهايه رمضان اوعى طيب انا انا كان نفسي اتغير في رمضان وكان نفسي اعمل حاجات كتير وكان نفسي اخرج بقلب جديد ولكن ولكن المشكله ان رمضان ما عادش فيه غير يوم الليله دي وبكره هلحق اعمل ايه الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول فانك لا تدري في اي الطعام بركته يعني لما تيجي تاكل اللقمه اللي في الاخر دي ما تستهونش بقى وتسيبها كده ليه اللقمه دي ممكن هي اللي فيها بركه الاكل اللقمه دي اللي ممكن يبقى فيها عافيه الاكل كلها حبيتين الرز اللي انت سايبهم دول ممكن هم اللي فيهم بركه الاكل طب انت عايز تقول ايه هنا عايز اقول لك فانك لا تدري في اي رمضان بركته انت ما تعرفش انت ما تعرفيش ممكن اخر ليله في رمضان هي ليله الفتح ممكن اخر ليله في رمضان هي ليله القبول ممكن يا جماعه هي كلها ليله والثمان ابواب بتوع الجنه ما عادوش هيبقوا مفتوحين زي طول شهر رمضان كلها ليله وابواب الرحمه اللي اتفتحت مخصوص عشان رمضان مش هتلاقيها بعد رمضان بنفس الدرجه ده ايه كلها ليله وفرص العتق من النار والدعوات المستجابه والنفحات وملء ملائكه السماء للاراضي كلها ليله يا جماعه عايزين نلحق الكلام ده قبل ما يروح الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له يعني الوقت لو انت كان لسه ما اتغفرلكش في ال 29 ليله اللي فاتوا احنا ليله 30 رمضان لو كان لسه ما اتغفرلكش في ال 29 ليله اللي فاتوا يبقى ايه يبقى انت لو ما لحقتش الليله دي يتغفرلك يبقى انت خبت وخسرت عشان ما يستحقش الوصف ده عليك يبقى انت لازم الليله ان شاء الله يتغفر ليك دي الليله دي لازم يتغفر ليك باذن الله سبحانه وتعالى اخر ليله اخر فرصه للعتق من النار في رمضان اخر فرصه للدعوات المستجابه في رمضان الليله دي ممكن تبقى ليله القدر يا جماعه ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ما بيقولش اي كلام بيقول التبسوا رمضان التبسوا ليله القدر في اخر ليله من رمضان للنهايه اصل ليله القدر دي اخطر حاجه في رمضان فمعنى ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك لاخر ليله خليك مستني ليله القدر معناه ان النبي بيقول لك لاخر ليله خليك في حاله الطوارئ في قمه الجهد في قمة البذل يا إخواني لقد أوشك رصيدكم على النفاذ يا إخواني رمضان لسه فيه 24 ساعة بس ليلة ويوم هنعمل فيهم إيه يا جماعة هنعمل فيهم إيه هنبتعد فيهم قد إيه آخر ليلة في رمضان آخر فرصة إنك لا تدري في أي الطعام بركته إنك لا تدري في أي رمضان بركته أنت ما انتش عارف ممكن آخر ليلة اللي أنت بتقول ده ليلة أعمل فيها إيه هل هأعتكف هل هأتوب هل هأتغير ممكن الليلة دي تبقى ليلة الفتح كله تبقى ليلة التغيير كله تبقى ليلة تجديد الإيمان تبقى الليلة اللي ربنا يديكي فيها قلب جديد الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن الفتح يجي في اخر لحظة الرسول عليه الصلاة والسلام هو في منى في السنة اللي ربنا فتح عليه بالانصار فيها قاعد يلف على القبائل كله بيرفضه لحد ما منى خلصت في الحج بتاع المشركين والكل مشي ما عادش غير شوية ناس قليلين خلاص بقى اللي بيحج يعرف المشهد ده في نهاية منى وكله ماشي خلاص في النهايات باقية يلاقي ست شباب لسه لسه ست شباب بيحلقوا رؤوسهم الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمهم يبقوا هم بدايه نواه الانصار ويجي الفتح في اخر لحظه ممكن الفتح يجي في الاخر يا جماعه ما تيأسوش ما تحبطوش لازم نخرج من رمضان بقلب جديد جريج العابد جراج العبد قاعد في الصومعه يعبد ربنا زي ما احنا في رمضان عبدنا ربنا امه تيجي تلاقيه بيصلي تيجي تلاقيه بيصلي تيجي تلاقيه بيصلي جريج لما خرج من الصومعه زي ما احنا هنخرج من رمضان كده ان شاء الله باذن الله بعد ساعات جريج لما خرج من الصومعه حصل ايه اتعرض لاخطر فتنه اتعرض لامراه بغيه نسبت ليه ولد من الزنا والبلد اتقلبت وحاكم البلد بقى هو القاضي اللي هيحكم والشعب واقف في المحاكمه والمراه البغيه واقفه تتشمت في جوريج والجنين اللي منسوب لجوريج اللي ما يعرفش عنه حاجه ذلك الطاهر العفيف جوريج وفي في اللفه بتاعته وجوريج داخل يا جماعه جوريج قال لهم ذروني اصلي ركعتين صلى ركعتين وبعد كده نغز الغلام وقال له من ابوك يا غلام فانطق الله الغلام وقال ابي الراعي جريج مش نبي سيدنا جبريل ما نزلوش قال له انغز الغلام ولكن جريج عنده ثقه في الله ان ربنا لا يمكن هيسيبه يعني ايه عايز اقول ايه عايز اقول ان جريج خرج من جو العباده قلبه مل قلب بقلب طاهر لما تعرض للفتنه نجح انت كل واحد منكم مستنيه فتنه بعد رمضان كل واحد منكم مستنيه فتنه بعد صومعه رمضان الجماعات السبت الجاي يا جماعه الجماعات السبت الجاي يعني شوفوا المجتمع هيتقلب ازاي هيتقلب ازاي السبت الجاي اللي هو السبت اللي بعد العيد يعني يعني بعد حوالي ايه بعد 8 ايام الجامعات بعد 8 ايام او 9 ايام تخيلوا يا جماعه تخيلوا معايا تخيلوا معايا كمية الفتن انت كل واحد منكم مستني امتحان وفتنة بعد رمضان لازم تبقى العبادة في رمضان مثمرة عشان نخرج ننجح في هذه الفتنة زي ما عبادة جريج كانت مثمرة خرج نجح هدفنا في رمضان ايه هدفنا في رحلة التوبة ايه هدفنا ان احنا نخرج بقلب جديد هدفنا في رحلة التوبة دي ان احنا نخرج بقلب جديد بالقلب اللي كان عند جريج وهو بيصلي ركعتين وبيقول اغثني يا رب بقلب كله ثقة في الله هدفنا ان احنا نخرج بقلب في المشاعر اللي كانت جوه قلب الثلاثه اللي اتقفلت عليهم الصخرة قلت لكم ان الصخرة اللي اتقفلت الباب ديت زي صخرة الدواء اللي وقعت على 600 واحد في المقطم موتتهم الجيش بكل امكانياته ما عرفش يعمل لهم حاجة الثلاثه دول في جبل ما فيش حد يقدر ينقذهم ولا يلحقهم ولا موبايلات ولا ولا حد يعرف مكانهم اصلا تخيلوا بكلمة يا رب باليقين اللي في قلوبهم ربنا حرك الصخرة احنا بنعبد ربنا ربنا احنا بنتوب لربنا عشان ربنا يدينا قلب جديد لما تتقفل صخرة علينا في ابتلاء نقول يا رب بذلك اليقين ربنا يفرج لنا يفرج لنا كربنا احنا عايزين نخرج يا جماعة من رحلة التوبة دي عايزين نخرج من موسم ال ال ال الايمان ده عايزين نخرج من موسم الطاعة والنفحات ده ايه بقلب زي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هنبقى زي القلب بالظبط ولكن على قد ما نقدر زي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الراجل اختلط عليه السيف وقال له من يمنعك مني قال الله الله الله باليقين ده اهو عايزين نخرج بالقلب ده هو ده رمضان اوعوا يا جماعه اوعوا حاجه تفتنكم بعد رمضان اوعوا احنا في اخر ليله من رمضان اوعوا حاجه تضيعكم بعد رمضان يا اخواني سيدنا يوسف بيقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن كيدهن يعني ايه يعني تخيل ان في 50 واحده مستنيينك بعد رمضان 50 واحده بيت... 50 واحده بيتصلوا بيك و50 واحده يعني قضيتهم انك انت تقع في الحرام ولا اعوذ بالله تخيل فتنه مفيش شاب في فتنه مستهدين فتنه ولكن سيدنا يوسف نجا هي نفسها امراه العزيز بعد سنين بتقول ولا قدر لا في هذا الموقف بتقول ولا قدر وتوه عن نفسي فاستعصم يعني ايه استعصم طلب العصمه من الله استعصم الف وس وت اللي هو الطلب اللي هو طلب العصمه من الله سبحانه وتعالى واللي هيطلب العصمه من الله ربنا مش هيسيبه اوعى اوعى تضيع بعد رمضان اوعى تقع بعد رمضان يعني ما اقعش بعد رمضان ازاي ممكن الواحد يعصي ربنا لو عصى ربنا في العيد 90% من اللي بيلتزموا في رمضان بيقع بيقعوا بعد رمضان لما يجوا يعصوا ربنا في العيد اي معصيه الشيطان يجي لهم يقول لهم خلاص انتوا ضعتم فييأسوا ويحبطوا فيقوموا يسيبوا خالص لا اي انسان بيعصي يا جماعه لو اكبر شيخ في الدنيا دي ما عصاش ربنا هيبقى زي فرعون والعياذ بالله هيتكبر على ربنا بطاعته ده لازم كله يعصي ربنا عشان كله يتكسر لربنا عشان كله ينكسر من ايدين ربنا كذلك لو انت وقعت بعد رمضان لو عصيت مش مشكله انت كده ما وقعتش المعصيه دي اي انسان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى توب وتوبي وقوم تاني وكمل ما توقعش نفسك ما تضيعيش نفسك اوعى بعد رمضان تحبط اوعى بعد رمضان تلتفت عن الله إن العبد إذا التفت في صلاته يقول الله أإلى خير مني أإلى أفضل مني يا جماعة إلى, إلى, إلى أفضل من مين وإلى خير من مين وإلى أكرم من مين وإلى أعظم من مين كذلك وانت بعد رمضان لو التفت عن ربنا ربنا يقول لك إلى خير مني لو انت اوعى تلتفت عن الله بعد رمضان اوعى تلتفت عن الله بعد رمضان اوعى بعد رمضان قلبك يتغير اوعى بعد رمضان قلبك يلتفت عن الله احنا عايزين يا جماعه رب رمضان هو رب كل الشهور اللي ثبتنا في رمضان يثبتنا بعد رمضان اللي هدانا في رمضان يهدينا بعد رمضان اللي قعدنا في رمضان يعيننا بعد رمضان اللي رزقنا الصحبه الصالحه في رمضان يرزقنا الصحبه الصالحه بعد رمضان عشان كده اخواني في الله نعمتان مغبون فيهما, فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ احنا ربنا مفرغنا اللي معتكفين واللي, واللي بيجتهدوا في العبادة احنا ربنا مفرغنا في ايام رمضان ده الى العبادة ربنا مفرغنا انتبهوا يا جماعة انتبهوا ربنا مفرغنا مش عايزين نضيع النعمة ديت مش عايزين نعمة نضيع نعمة ان ربنا مفرغنا ان ربنا مفرغنا لطاعته سبحانه وتعالى تضمن منين تضمن منين ان هيجي رمضان تاني اصلا تضمني منين ان هيجي 10 اواخر تانيين عليكي تضمن منين ان النفس اللي خارج منك هيرجع لصدرك تاني مش ان رمضان الجاي هيجي عليك وانت لسه حي ترزق تضمنه منين اخر ليله من رمضان ما ينفعش تضيع يا جماعه تضمنه منين تضمنه منين الشاب الفلاني اللي كان في اللي كان هو وصاحبه على الطريق وعملوا حادثه وهو مات صاحبه رجع وربنا اداله فرصه كمان وده مات فرصته خلصت تضمن منين تضمن منين ان انت مش هتبقى العبره ان انت لا تعتبر تضمني منين تضمني منين ان انت مش هتبقى العبره اللي زميلاتك يلبسوا الحجاب بسببك مش ان انت لا تعتبري بحد منهم تضمني منين تضمن منين ان رمضان الجاي جاي عليك عايزين نلحق يا جماعه ممكن يكون اخر رمضان في حياتنا ممكن يكون اخر مرة هنعيش هذه النفحات والرحمات في حياتنا ممكن يوم القيامه يقوم قبل رمضان الجاي نضمن منين نضمن منين يا اخواني كل شاب مات فجأة كان ضامن انه هيكمل ومات فجأة كل واحد مات على معصية ما كانش ضا ازاي ازاي نضمن يا اخواني لازم نتغير ولازم نتصلح ولازم كل حاجة نتغير فينا رسالة لكل شاب صاحبه مات والكل بنت صاحبتها في الدفعه ماتت والكل واحد شاف موت فجأة قدامه تضمن منين انك تبقى زي دول ضمنت منين وعرفت منين وايه اللي عندك احسن من دول احسن من دول في ايه لما الواحد يقرأ في سورة القمر بعد ما ربنا يذكر مصارع الأقوام كلهم مصارع عاد وثمود ربنا في الآخر يقول أكفاركم خير من أولئكم يعني انتوا أحسن من دول في إيه اللي اتعمل في دول مش هيتعمل فيكم لو انتوا عصيتوا ربنا نفس المعاصي ليه نضمن منين يا إخواني نضمن منين احنا مش هنتساءل قدام ربنا على كل ذنوبنا ومعاصينا نضمن منين لازم نموت نفسنا الليلة ده إيه لازم الليلة دي تبقى أحسن ليلة في رمضان يا إخواني يا إخواني لو جالك ضيف واستقبلته بحفاوة وهو مروح قمت سايبه وماشي عادي يبقى انت ضيعت المقابلة كلها احنا استقبلنا رمضان بحفاوة لازم نودعه بيلعبوا بحفاوه يا جماعه الخيل في السبق او العداء في السبق لما بيجي الاخر 100 متر بيموت نفسه وبيجيب اخره لازم نجيب اخرنا في اخر رمضان لازم نودع رمضان باقوى حاجه عندنا بافضل حاجه عندنا باعظم حاجه عندنا يا جماعه انما الاعمال بالخواتيم خاتمه رمضان لازم تبقى افضل حاجه في رمضان خاتمه رمضان لازم تبقى اروع حاجه في رمضان يا جماعه شهر رمضان الذي انزل فيه القران بيروح من ايدينا الحصن الجميل اللي ربنا اداه لنا طول الشهر اللي فات ده بيروح من ايدينا لازم نودعه اعظم وداع ونستغيث بالله ان ربنا يجعل لنا السنه كلها رمضان لازم نستيقظ الليله ده ايه وبكره لازم قبل ما شمس رمضان تغيب بكره نكون في الجوامع او قاعدين لوحدنا في ركن لوحدنا في البيت بنسبح وبنستغفر وبنختم رمضان باحسن ما عندنا يا جماعه ده كثير من العلماء والسلف قالوا ان اخر يوم في رمضان ده يوم الجائزه يوم الجائزه يعني اللي تعبوا في رمضان بقى جوائزهم ايه جوائزهم في المغفره في الرحمه في العتق في ال... في الاستعمال في دين ربنا في الدنيا في تفريج الكروبات احنا في وقت الجائزه دلوقتي ما نضيعش الوقت ده يا جماعه مش دي الايام اللي تضيع مش دي الليالي اللي تضيع احنا في حد فاصل دلوقتي في اخر ليله من رمضان لازم نقوم ونفوق وبفكركم تاني التمسوا ليله القدر في اخر ليله من رمضان يعني موتوا نفسكم للاخر الايام اللي احنا فيها دي النبي عليه الصلاه والسلام ما كلش ولا شرب فيها اخر يومين في رمضان النبي امتنع عن الطعام والشراب بقى يشرب بق ميه كل 24 ساعه بس ليه عشان خلاص رمضان بيروح خلاص الرسول عليه الصلاه والسلام مش عايز يضيع لحظه في رمضان فواصل واصل وودع رمضان وهو مواصل عليه الصلاه والسلام وهو لا يطعم ولا يشرب عشان ما فيش لحظه تضيع يا جماعه لازم نودع رمضان كده شوفوا الرسول ودع رمضان ازاي لازم نودع رمضان كده شوفوا الصحابه واصلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام هم كمان اخر يومين عشان خلاص رمضان بيروح مننا رمضان بيخلص لازم كل تركيزنا يبقى في العباده دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يعني بدانا يعني في الحلقه الاولى لان ان شاء الله باذن الله حلقه الساعه 11 هتبقى هي الحلقه الثانيه في مرحله انسان جديد المرحله الخامسه ويعني الاخيره طبقا لظروف الوقت بقى باذن الله سبحانه وتعالى والاخيره في سلسله اقبالني يا رب والمرحله دي تحت عنوان انسان جديد او حتى يغيره حتى يغيره مش حتى يسيبه او يبطله لا لازم تتغير لازم تبقى انسان جديد هنتكلم ان شاء الله تبقى جديد في كل حاجه ازاي الليله اتكلمنا عن انسان جديد في صحبتك اصحابك اخطر حاجه في حياتك اللي بتتعرف منها وتقيم منها والحاجه الثانيه انسان جديد في قلبك ومشاعرك قلبك ومشاعرك قلنا ان اخر ليله من رمضان فرصه خطيره انك انت ما تعرفش ربنا هيفتح عليك الليله على قلبك بايه باذن الله ان شاء الله الساعه 11 هنتكلم عن انسان جديد في حاجات ثانيه كتير باذن الله سبحانه وتعالى عشان فعلا تبقى انسان جديد تماما تماما في علاقتك بالله وعلاقتك بالناس وعلاقتك بنفسك وكل شيء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اجعل اللهم اجعل هذه الليلة خير ليالينا في رمضان اللهم اختم لنا رمضان بخير يا رب العالمين اللهم اختم لنا رمضان بكل خير يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم لا تتم رمضان الا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا واعتقت رقابنا من النار اللهم اعد علينا رمضان اعواما مديده اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة اللهم متعنا بطاعتك يا رب العالمين اللهم متعنا بطاعتك يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة ونحن على طاعتك وابتغاء مرضاتك يا أرحم الراحمين استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام